الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في ومع المضيفة واليوم حلقة مميزة جدا جدا مميزة لأن احنا معانا ضيفين أو ضيفان يعني عشان وكلاهما يعني رمز وكلاهما محدث يمكن أن نصف كلاهما محدث عصره ضيفنا اللي كنا بدأنا معاه الأسبوع الماضي فضيلة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وضيفنا أيضا مميز في اللقاء معنا في الاستوديو فضيلة مرحبا بك يا مولانا فضيلة شيخنا وحبيبنا أبو إسحاق الحويني مرحبا بيك يعني ال ال ال هذا اللقاء نعتبره يعني احتفاء بالحديث وعلم الحديث والمحدثين ومعهم الفكر السلفي ككل وعشان نبدا عاوزين وانت معانا فرصه يعني وانا من الناس الذين يستمتعوا بالاستماع لحضرتك واحب اقول للمشاهدين احنا يعني آه يعني سعداء وفخورين بان احنا اللي ورطنا الشيخ وطلعناه على شاشه التلفزيون ونقابل ربنا بيها عز وجل وناخد يعني شويه من الحسنات على حس حضرتك يعني ربنا يكرمك ويبارك فيه وينفع بيك الامه آه باستمرار ان شاء الله. لازم نبدا بشويه مصطلحات نعرفها. لانه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني محدث وفقيه وناصر السنة ويعني من الذين يعني قربوا علم السلف لينا فعاوزين نبدأ بمصطلح محدث أنا والمشاهدين نفهم وأنت معانا لازم نفهم يعني بقى إيه من من الجذور نؤصل فنبدأ يعني نفهم يعني إيه محدث
اتفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين المحدث مصطلح كالفقيه فالمحدث هو الذي ينظر في الحديث صحة وضعفا وتخريجا التخريج هو طبعا عزو الحديث إلى مصدره يعني لو قلنا مثل الإمام البخاري روى حديثا في كتابه لما أجي أعزوه أقول أخرجه البخاري فالتخريج هو أصلا عزو الحديث إلى إلى مصدره ثم أكبر جهد للمحدث هو النظر في صحة الحديث وضعفه وطبعا صحة الحديث وضعفه لها دراسة خاصة المعروفة بمصطلح الحديث ولها جانب نظري ولها جانب عملي الجانب النظري يعتبر مع أهميته أهون الجانبين أما الجانب العملي فهذا يحتاج إلى أولا ذكاء وإلى تهيئة خاصة يعني لأن علم الحديث الحقيقة مشكلته أن رأس مال المحدث لا يوجد في كتاب واحد إنما هو موزع في عشرات الألوف لا أقول عشرات المئات إنما عشرات الألوف رأس مال المحدث هو الإسناد فأنا قبل أن أحكم على أي حديث من الأحاديث لابد أن أجمع كل الأسانيد على قدر استطاعة الإنسان يعني كل الأسانيد التي وردت في هذا لهذا الحديث وبعدين أسلط بعضها على بعض وأشوف في الأسانيد الاختلافات والاتفاقات والكلام ده أنا عشان أجيب الحديث الواحد من عشرات المئات أو عشرات الألوف من الأجزاء الحديثية فهذا في حد ذاته عناء معنى يحتاج إلى صبر مديد وعزم حديد فعمل المحدث بخلاف عمل الفقيه يعني وأنا لا أريد أن يفهم أحد مني أنني أهمش أو أهون مع عمل الفقيه لكن الفقيه ممكن يعني 10-15 كتابا مثلا يقدر يجمع الفروع فيها آه كتب أصول الفقه مثلا يستطيع أنه يجمع 10-15 كتابا من أصول الفقه فيكون أصوليا أما المحدث ف10-15 كتابا في الحديث يجعله آه محدثا نظريا أما عمليا يحتاج بقى أن هو يغوص يعني في عشرات آه الكتب أو عشرات المئات ويكون عنده هذه الكتب ويكون عنده فهرس لهذه الكتب لأن مش مش معنى أن الكتاب عندي أنا أدري ما فيه لأن زمان الحفظ ولا يعني فهو المحدث الحقيقة هو المشتغل بالحديث تخريجا ودراسة وتصحيحا وتضحيا طيب محدث عصره نعم هو كل عصر لابد أن يكون فيه محدث ولا احنا ممكن نعتبر انه المحدثين عملوا آه، تطهير للاحاديث وتنقيه ونقف بقى يعني نستفيد خلاص نعتبر ان بقى عندنا مراجع ثابته وناخذ منها ونكتفي ولا لا- لابد ان يكون لكل عصر محدث او مجموعه محدثين طبعا هو ال- ال- العلوم يعني ال- مثلا إذا قلنا عصر الحافظ بن حجر العسقلاني لم يستفد بالحافظ بن حجر إلا أهل عصره ثم ماتوا ومات الحافظ طيب العصر الذي جاء بعد إن لم يوجد هناك ناقل لهذا العلم علم السلف إلى الخلف سيظل الخلف جهلاء فمسألة أنه العلماء المتقدمون صححوا وضعفوا نعم صححوا وضعفوا لكن هذا صار موجودا في الكتب من الذي ينقل هذا التصحيح والتضعيف إلى أهل ال- ال- العصر عشان كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح إن الله يبعث على كل رأس مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها هذا التجديد معناه أن العلوم اندرست فجاء من ينقل ومن يلخص ومن يذكر يعني مثلا أنا لا أتصور أن أهل عصرنا الآن على نفس العقلية العلمية التي كان عليها مثلا آه، ال- ال- ال- ال- العوام أيام الحافظ بن حجر العسقلاني مثلا يعني ليه للاختلاف ال- البنية الاجتماعية اتغيرت النهاردة المصطلحات التي كانت مفهومة قديما أصبح الآن الناس بعض المتخصصين قد لا يفهمها فضلا عن العوام الذين شغلتهم الدنيا فأصبح ال ال أنا عشان أشرح علم الحديث زي ما أنا بعمل مثلا في القناة هنا بشرح علم الحديث بطريقة بسيطة وسهلة أنا لو أنا لو موجود في وسط علماء الحديث لا يمكن أتكلم بهذه الطريقة لأن هذه الطريقة تعتبر سوءة وأنا نبهت مثلا في مقدمة الحلقات وقلت يا جماعة أنا بخاطب العوام عايز أعمل ثقافة حديثية ما أقصدش أعمل محدث أنا لما أحب أكون محدث لابد أن يكون لي عدة مختلفة وطريقة في الألفاظ مختلفة ولا أتجاوز في التعريفات ولا في ال- في ال- في المصطلحات العلمية لكن أنا عشان أعمل ثقافة حديثية للناس اضطريت أن أنا أنزل وأقعد أ- أتكلم بنفس لسان أهل العصر ولكن أدور حول المعنى دورانا صحيحا وإن كنت بستخدم ألفاظ فأنا عايز أقول يعني آه، مسألة الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه آه، فعل وحده ما لم تفعله كتيبة أهل علم ده احنا لسه ده لا, لا لا ده انا انا لن أنا جعله ادخل لن ضميره هو ادخل فعل.
لن ادخل في الشيخ آه.
الالباني الان بعض الناس مثلا اللي بيقولوا لي مثلا طيب الشيخ الالباني رحمه الله قام بهذا الدور انت ايه ايه دورك اه كويس وانت ايه شغلك يعني طيب ما الش- الشيخ الالباني رحمه الله عليه آه، كان لاهل هذا العصر انا مثلا ممكن آه، يقدر الله عز وجل اعيش بعد الالباني 20 سنه 30 سنه 40 سنه بانقل نفس علم الالباني الى اهل جيلي الذين لم يدركوا الالباني او لم يتفطنوا للالباني فمساله العلماء وسائط ما بين السلف وما بين علومه الرصينه وما بين اهل العصر مع ضحاله آه، تفكيرهم وانا عايز اوصل لهم هذه الماده العلميه فمساله ان يوجد في كل عصر الضروره اذا لابد لكل عصر من محدث او لابد محدثين لكل عصر من محدث زي ما لابد لكل عصر من فقيه يعني هل انا الان في مجال الفقه يعني والفتاوى استطيع ان انا اقول آه، هو احنا ايه فايده المفتين الان واحمد بن حنبل افتى والشافعي افتى الكلام ده لا.
هذا كلام غير منطقي يعني لان المطلع على علم الشافعي او الذي يستطيع ان يصل الى الشافعي قله قليله جدا فضلا عن ان يفهم لغه الشافعي او المقصود الشافعي يعني.
طيب عشان تبان لنا اكتر انا والمشاهدين العوام احنا طبعا آه لو احنا تخيلنا آه عصر بلا آه محدث وهم بيشتغلوا بقى على الحديث اللي قبله بقى ما شو- مش مهم بقى ضعيفه كلها حديث وهي يعني آه ونشتغل هل ينفع ولا لا عاوزين يبان الدور التطبيقي العملي ل- للمحدث ولعلم الحديث في بقيه جوانب الدين ككل وبقيه حتى العلوم مم. طبعا آه، عصر بلا محدث كبلد فيه طاعون بلا طبيب لما نعلم أن الوضاعين والكذابين والمغفلين أدخلوا في السنة عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبة عمدا أو الباطلة خطأ التي دخلت على مغفلين أو الذين قلبوا كلام الناس جعلوه حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة وأنا المسألة دي مسألة مهمة لابد أن يعرفها كل آه، آه، قارئ في العلوم ديننا دين سمعي نقلي إنما جاءنا عن أخبرنا وحدثنا سواء في مجال العقيدة أو في مجال التفسير أو في مجال الفقه يعني الفقه مثلا وهو يعني معرفة الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية لما أجي أؤسس لحكم أو أدي حكم شرعي في مسألة ما هو لابد أن أعتمد على حديث القرآن الحمد لله يعني محفوظ بنقل الكافة عن الكافة الجيل عن الجيل وهو يعني في أعلى درجات التواتر من جهة من جهة الثبوت السنة دخلها دخن كثير لما أنا أجي أسس حكم الأحكام في أحاديث ضعيفة ألاقي مثلا بعض الفقهاء الذين لا يميزون قد يأخذون حكما من حديث ضعيف يعني مثلا ولنأخذ مثلا السترة في مكة في المسجد الحرام العالم كلها بتعدي من قدام المصلين طيب هل في سترة في مكة ولا ما فيش سترة في مكة اه في حديث في سنن النسائي وابي داود وغيره آه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتخذ سترة في مكة وهذا الحديث ضعيف لم يختلف علماء الحديث في ضعف هذا الحديث حتى أن البخاري رحمه الله أراد أن يضاعف الحديث فعقد بابا في صحيحه وقال باب السترة بمكة وغيرها وأورد في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركزت له العنزة وهي زي الحربة كده فصلى إليها فقول البخاري رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها فسوى بين مكة وغيرها في السترة فالنهاردة أنا لو أحبيت حبيت بقى أن أنا أنصف وأحط الحكم الصحيح لا يمكن أستدل بهذا الحديث الذي أنكره علماء الحديث فالفقيه قبل أن يؤسس حكما فقهيا لابد أن يمر على المحدث يقول هذا الحديث صحيح أم لا إذا قال له صحيح يبتدي الشغل قال له ضعيف يبقى لا يجوز أن يحتج بضعيف في الأحكام الشرعية المفسر كل التفسير القرآن مثلا زي ابن عباس أو غيره من الصحابة نقل إلينا بأسانيد يعني ابن عباس مثلا نقل التفسير بحوالي ستة أسانيد منها ثلاثة ما بين الصحة والحسن ثبوت يعني وثلاثة ضعاف وضعاف جدا فالنهاردة لما أجي أنا عايز أعرف ما الذي قاله ابن عباس أقال هذا أم قال هذا أو ما أقول للمحدث انظر لي في الإسناد هل قال ابن عباس هذا أم لا إذا قال لي آه قال ابن عباس أبتدي أشتغل قال لي لا لم يصح يبقى أنا المفروض أركنه حتى في ال ال في مثلا ال في اللغة نفسها منقولة من بالأسانيد كمان وبعض العلماء زيف ألفاظا في العربية وزيف أبياتا من الشعر بسبب الإسناد يعني حديث مثل البيت الشهير اللي, بي اللي الذي يستخدمه المؤولة في تأويل قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى يقولون استولى فيجيب لك بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق ابن الأعرابي يقول هذا بيت كذب لم تعرفه العرب واستدل بالإسناد فكل شيء في الدين عندنا في الدين لابد أن ينقل بإسناد دي شغلة المحدث فالمحدث بقى هو الخادم اللي عايز اللي عايز حاجه يقول له تعالى يعني ممكن يكون الملك ملكا رجل ملكا متوجا في قصر ما اعرفش ان يعني نفسه كوب من الشاي يعني حياته بالخادم لو ان ما فيش واحد ينظف الارض او يلمع له البلاط والكلام ده هيعيش في مزبله مش هيبقى ملك بالظبط كده مش هيبقى ملك انما صار ملكا بايه بهؤلاء الخدام فهو في الحقيقه انما صار ملكا بالخدام علم الحديث علم الخادم يعني ما من علم من العلوم الا وهو يحتاج إلى علم الحديث بخلاف علم الحديث فإنه لا يحتاج إلى أي علم آخر فيبقى اسمه علم العلوم كلها مخدومة وهو علم الخادم وهنا تأتي أهمية علم الحديث عشان كده والد الشيخ الألباني قال له دي مهنة المفاليس هي طبعا هو طبعا هو طبعا هي دي لها يعني لها سبب الحقيقة لماذا أهمل الناس دراسة الحديث قديما وأقبلوا على دراسة الفقه دلوقتي الدنيا معكوسة النهارده الطلبه ياتوني من كل مكان ممكن ما يعرفش يقرا قران ممكن ما يعرفش الف باء في الفقه وعايز يتعلم الحديث كده خبط لازق يعني ده ده كله النهضه الحديثيه دي احد اسباب احد اسبابها واركانها الشيخ الالباني رحمه الله كما سنتحدث ان شاء الله لكن انا عايز اقول كان قديما لا يتجه الانسان الى علم الحديث الا برغبه شخصيه وعلم الحديث ما كان يدر على صاحبه دخلا هيشتغل ايه أنا حتى لما اتجهت لعلم الحديث والكلام ده وكان شقيقي ال ال الكبير ربنا يحفظه ويبارك فيه هو قائم معنا بمقام الوالد يعني فأنا لما تركت بقى الجامعة ومش تركت الجامعة كنت طالب وتركت أنا كنت معيد في الجامعة وتركت يعني وابتديت أتجه لعلم الحديث فقال لي طب نتناقش نقاش موضوعي أنت علم الحديث ده بيجيب دقيق يعني هأكلك عيش يعني قلت له لا ما أكلنيش عيش قال لي يبقى هتشتغل في الحديث إزاي ما هو الحديث أنا حتى لو طلعت أنا مثلا لما في حياتي الخاصة يعني إنما دراسة الفقه وأصول الفقه والكلام ده الناس أجبروني على هذا أنا في المكتبة الناس, الناس القناة لا أنا قبل القناة بكثير قبل القناة لكن اللي أجبروني على هذا لما طلعت أدي دروس قال لك والله احنا بنفهم منك آه، عايزينك تقول دروس طبعا هطلع أقول لهم إيه آه، قال الحديث صحيح ما اتصل سنده من نقل عد الضابط الناس مش عايزة كده علم الحديث علم خاص ما يأكلش عيش فالناس آه، تركت علم الحديث قديما لأنه ملوش مردود حياتي ملوش مردود عملي أقبلت على الفقه لأنه ممكن يبقى فقيه ممكن يبقى إمام مسجد ممكن يبقى مأذون شرعي ممكن يبقى خطيب ممكن يبقى مفتي بالفقه ممكن يشتغل الحديث ما يشتغلش عشان كده والد الشيخ الألباني قال له كده قال له علم الحديث صنعة المفاليس يعني انت دلوقتي آه، قول لي مين زباينك هتقعد تقول لي حدثنا اخبارنا مين زباينك طب انا راجل فقيه بيجوني في الجامع يستفتوني وبحل مشاكلهم وبطلع اخطب جمعه وال- وهذا الشيخ الالباني ما خطبش جمعه عارف؟ ما بيخطبش جمعه ولا ولا طلع منبر خطب جمعه فيما اعلم يعني ولو اعتقد خطب جمعه انت ممكن تنام منه ليه له اسلوب علمي رصين ينفع في الدروس ينفع في التاسيس الكلام فعشان كده ال- الح- علم الحديث آه، ال- ال- يقبل عليه كان يحتاج الى محبه خاصه بخلاف بقيه العلوم يعني يمكن بقيه العلوم قد يخالجها شيء اخر من حظوظ الدنيا انما الحديث لا ولأنه يمكن ال- بقية العلوم فيها تط- جانب تطبيقي بيمس ح- حياة الناس بالظبط كده إنما الحديث آه، لا ده, الحديث ده مصنع القماش بالظبط كده إنما بقية العلوم بقى هي هي الم- بتفصل.
المحلات و- وال- والقماش نفسه طيب آه، أول مرة حضرتك يعني سمعت باسم الألباني نعم.
كانت إمتى وإزاي وفين؟
نعم هو الحقيقة ال- يعني أول مرة أسمع ب أو أشوف اسم الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان سنة 1395 هجرية يعني الموافق سنة 1975 وكنت في آه، الثانويات العامة ويعني كان أصابني بعض الإحباط قبل الامتحان بثلاث شهور فشقيقي ال- الأكبر آه، ربنا يحفظه آه، أمي بعتت له وقالت له أخوك ما بيذاكرش وهيسقط في الامتحان وبتاع فالمهم أرسل لي كان هو في طب الأزهر ويعني أرسل لي عشان إيه أذاكر معاه ويحمسني شوية فهو كان ساكن في شارع مصر والسودان في أوله كده وكان طبعا مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كان في موجود في منتصف الشارع كده فرحت أصلي الجمعة عنده وجمعة اتنين تلاتة كده وكان آه، تجار الكتب بيعرضوا بقى ايه البضاعة بتاعتهم آه، على الأرصفة بعد الجمعة كنا بن- أقعد أتجول على ال- الأرصفة علشان أبص على الكتب اللي تعجبني يعني فلقيت كتاب آه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه آه، بعفوية كده آه، أخذت الكتاب فتحته آه، وأنا متعلم لأن كنت آه، كثير القراءة بحب القراءة من وأنا في ستة ابتدائي قراءة عموما ولا القراءة قراءة عموماً.
دينية؟
لا القراءة عموما ما كانش لسه ليك لا، لا، لا، اهتمامات ما كانش ليا توجه لا آه.
آه. كنت مثلا أقرأ لمصطفى لطفي المنفلوطي كتاب الفضيلة وأقرأ الرافعي قراءات عامة لسه مش قراءات عامة، متبلور آه، آه، آه. الشعر اتجاه مثلاً.
ديني.
كنت اقرا لاحمد شوقي اقرا لمحمود سامي البارودي حاجات زي كده يعني. فكنت قرات بحثا قديما ان آه، آه، عايز تعرف البني ادم بيفهم ولا ما بيفهمش اول ما يمسك الكتاب اذا فتح اول صفحه وبدا يقرا في المقدمه يبقى ما دايما بيفهمش.
بيفهمش اللي يجيب اخر الكتاب ويقرا الفهرس ده يبقى بيفهم فانا اتعلمت المساله دي فعلى طول ايه جبت الفهرس وقعدت اقرا فعجبني ايه المشكلة العجيب.
ان بعض الكتب بتجيب الفارس قدام طب ماشي زي بعض فانا الحقيقه لما قرات الفهرس فاعجبني ال- ال- الفهرس يعني بصفه عامه بديت اقرا المقدمه قرات في المقدمه حوالي خمس ورقات وانا واقف الحقيقه الك- الكتاب خطف قلبي فتحته من الداخل لقيت الكتاب عباره عن متن وحاشيه آه، الحاشيه تخريجات أخرج البخاري وأخرجه مسلم وأبو داود بن النجار وابن حزم في المحلة حسست بفخامة وجزالة وجلالة مع إني مش فاهم حاجة بس حسيت إن أنا قدام نمط من العلم أنا ما صافحته عيني قبل ذلك آه عجبني الكتاب وهاخده كده قلبت الجلد عشان أشوف ثمنه كام فلقيت ثمنه 30 قرش فقمت حاطه مكانه ايه 30 قرش معيش 30 قرش يعني آه، كل اللي كان في جيبي آه، خ- خ- خمسة قروش فقط فأنا الحقيقة نفسي في الكتاب ومعيش فلوس يعني فحطيته وتعرف زي جو- زي ما بقول لك جحا لما لقى كنز كده فقام معلمه بسحابه في السماء فانا قمت حاطط الكتاب في مكان معين ظنا مني ان انا ايه الجمعه الجايه هلاقيه في ايه في مكان.
هلاقيه في نفس المكان لكن قعدت ايه الكتاب اتعلق يعني علق قلبي به وبعدين بدات ايه ابحث في الكتب الاخرى لعلي اشياء المهم لقيت تلخيص صفه صلاه النبي للشيخ الالباني برضه الحقيقه فرحت بيه فرحه طاغيه ب- ب- لقيت خمس خمسه ساغ اللي هو تم الكتاب على طول اديت للراجل خمس ساغ وما وقفتش بقى ليه حسيت ان مع انا الكنز بقى.
آه، آه، فعلا نفسي اختلي بالكتاب آه، انطلقت بقى من مسجد الشيخ كشك الى مسكن اخي فاتح الكتاب وعمال اقرا فيه في الشارع وانت عارف ده طبعا خطوره بالغه على اللي يمشي في شوارع القاهره وهو مش واخد باله من نفسه يعني ممكن يعني يروح فيها المهم على ما وصلت ليه المسكن كنت قرات نصف الكتاب فاذا بي افاجأ ان كثيرا من هيئات الصلاه لا تمت الى السنه بصله اللي في الكتاب غير اللي انا بعمله رحت لل- لل- للغرفة بتاعتي آه، وبدأت أقرأ الكتاب من أوله مرة أخرى فأحسست أن هذا الكتاب يدق بعنف ما ورثته عن أبائي من هيئة الصلاة فتعلق قلبي أكثر بالكتاب الأصلي وحاولت أدبر تمن الكتاب طيلة الأسبوع على أساس أن في الجمعة اللي بعديها أقدر أشتري الكتاب لم أتحمل طبعا أن أنا أروح أصلي الجمعة وبعدين أروح أشتري الكتاب لا على طول أول طلعت بدري وقلت لازم أشوف الكتاب قعدت أدور طبعا الكتاب أنا قروي ساذج بقى بهارات وأضواء المدينة أدور على الكتاب مش لاقيه قلبي رفرف بقى فين الكتاب اللي أنا كنت بدور عليه المهم قعدت أفل الفرش كله ما لقيتوش قعدت أدور لحد ما عثرت على الكتاب واشتريته الحقيقه ال- طول ال- الجمعه وانا قاعد ماسك الكتاب يعني كده عزيز حاجه عزيزه عليا كنز ماسكه في ايدي كده وعندي يعني حفاوه بالغه به. لما اختليت بهذا الكتاب بقى ده بقى يعني آه، علق قلبي ب- بمؤلفه. الشيخ الالباني ما كانش اسمه طبعا معروف نظرا لكساد الحركه العلميه انذاك وفي نفس الوقت الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان في الشام. واحنا في مصر وقصه بقى القراءه والبتاع والكلام ده ما كانتش موجوده خالص. فبدات ابحث عن اي مؤلفات للشيخ الالباني. فكل جمعه خلاص عيني علقت باسم الشيخ لا ارى احدا الا الشيخ. فلقيت آه، آه، الكتاب سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه واثرها السيء في الامه. كان الشيخ رحمة الله عليه بينشر ال- الكتاب ده في مجلة التمدن الإسلامي في دمشق على هيئة مقالات وبعدين اتجمعت المقالات دي كل مائة حديث بقت في جزء صغير فأنا وقفت على المائة حديث الأولى بدأت أقرأ بنهم اكتشفت الهول بقى اللي أنا ما كنتش متصوره في حياتي إن في أحاديث بالألوف المؤلفة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلقها الوضاعون فانا حسيت ب- ب- ب- بان انا فرطه كبيره لان لقيت بعض الاحاديث اللي موجوده في كتاب الشيخ كشك رحمه الله عليه بيقولها بدات بقى اسمع الشيخ كشك باذن غير الاذن التي كنت اسمعها طيله عمري كل ما يقول حديث اقول في نفسي يا ترى ده صحيح ولا ضعيف الشيخ الالباني الحقيقه عكر علي المتعه التي كنت اجدها واستمتع بها وانا بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك للشيخ عبد الحميد معروف رحمه الله عليه كان رجل واعظ من الطراز الاول وكان يعني آه، في آه، وعظه فحوله وجزاله وكان مع آه، ذلك كان في صوته نبره حزن ينتزع الدمع من المآقي حتى من غلاظ الاكباد وقساة القلوب لكن ال- بقى اشكال بقى ايه انك انت بقيت كل حديث تقول لحد ما في يوم من الايام الشيخ كشك رحمه الله عليه آه، قال حديث على المنبر ان الله يتجلى للامه عامه ويتجلى لابي بكر خاصه انا خلاص بقى عندي حساسيه بالغه من ال على طول رحت على كتاب الشيخ الالباني ادور على الحديث مش لاقيه ذهبت لبعض المكتبات قلت لهم مفيش آه، كتب للاحاديث الضعيفه الموضوع ادوني كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف قعدت اقرا الكتاب من اوله لاخره عشان اعثر على الحديث ده وجدته ولقيت ابن القيم بيقول عليه ان هو ايه حديث موضوع كذب يعني فانا بقى كان كان رسخ عندي بقى ان التحذير من الاحاديث الضعيفه والموضوع واجب اكيد وان الت- ال- الت- التقصير في هذا اثم شرعي بس انا عايز اسال حضرتك سؤال انت بالثانويه العامه انت كنت قبل الثانويه العامه بشهور وبدات مش بتذاكر وبعدين اخوك اخدك ولا كل ده بقى خد مده اطول لا الكلام ده كان متواكب مع المذاكره يعني بس آه.
آه. انا بس ده اللي كان له تاثير بالغ في حياتي لان انا لما دخلت الجامعه لانك انت يعني تعمقت انسان هو انا رايي عمال بقول ان حضرتك عندك رادار خاص يعني انت اشاره جايه ممكن غير حضرتك واقف 30 واحد قدام نفس بائع, بائع الكتب شافوا الكتاب تصفحوه حطوه او خدوه اشتروه قروه الكتاب واركنوه انما انت ال- ربنا انت قلت وقع حبه في قلبي فكأن ربنا أراد يعني إنه ما عشان تقعد معنا هذه الجلسة وتغير مسار حياتك فكأن يعني آه، مشيئة الله عز وجل آه، غيرت فأنا عاوز أقول آه، ده بقى واقف الوقفة عند الثانوية العامة إنه المشكلة الأم اللي أنت يمكن حتى كنت عايشها الثانوية العامة والمجموع نسيتها والتفوق خالص.
بقى أنت آه، نسيتها.
عندك قضية شخصية أنا يعني نسيت عايش آه آه نسيت فعلا اللي يعني آه.
التوتر والقلق اه كنت بذاكر وكده يعني وقربي من اخي اداني شيء من الثقه بالنفس وكده يعني لكن الحقيقه ت- تغيرت حياتي آه، احنا بكده.
كنا عند الحديث إن الله آه، آه، يتجلى آه آه لل- تغيرت حياتي بهذا يعني بال بال بال- ما فكرتش تروح بالشغل بقى ده.
للشيخ كشكة آه، لا ما انا رحت له آه، رحت له.
فعلا نكمل ما انا ما انا قلت بقى ايه ان التحذير خلاص وقع في قلبي ان التحذير من الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب اكيد مع قطع النظر بقى هل انا مؤهل هل انا هل اهل اصلا عشان انكر ولا ما انكرش ولا الكلام ده بقى القصه دي ما كانتش في دماغي يعني, يعني لان ما درستش اصول لكن انا كان عندك اتحركت 17 بعاطفة.
سنة تقريبا في الوقت ده اه تقريبا آه، آه.
آه.
آه، انا اتحركت بعاطفه لم اتحرك بعلم فلما كده قلت لا لازم الشكشك لازم ابصره بالحقيقه وكبرانه في دماغي قوي ان انا لازم اروح له كده المهم الشيخ آه، رحمه الله عليه كان له آه، مجلس بين المغرب والعشاء آه، تقريبا شبه يومي في المسجد فرحت صليت بدري على اساس الحق بالصف الاول وبتاع فكان الشيخ آه، رحمه الله عليه بعد ما بيخلص ال- صلاه المغرب بيقعد على الكرسي وبعدين يبتدي يمد ايده على اساس هو كان كان بصيرا يعني رحمه نعم.
الله عليه آه، فكان يمد ايده والناس ايه يسلموا ويبوس على ايده وبتاع الكلام ده وكل واحد عنده مشكله عايز يسلم عليه بتاع يقول له في ودنه حاجه فانا يعني ايه آه، ل- مع ان انا جاي في الاول الا ان في ناس قفزوا قبلي وخدوا ال- الطابور وبتاع فببص لقيتني العاشر فقلت في نفسي وما عاشر عشرة من الشيخ ببعيد هنوصل لإيه؟ هنوصل في الآخر لأن ببص ليه ورايا الطابور طويل برضه زي الجمعية كده. فلما وصلت الشيخ سلمت عليه وقبلت على ايده وكده و- وهمست في اذنه قلت له يا فضيله الشيخ يعني الحديث اللي فضيلتك قلته الجمعه اللي فاتت ان الله تجلى للامه عامه وتجلى لابكر خاصه حديث ابن القيم قال عنه حديث موضوع كذب يعني فقال لي آه، فقال لي لا ده صحيح خلاص انا بقى ما عنديش لا علم ولا اقدر اقول له صحيح ليه ولا ضعيف ليه الا ان كل القصه بتاعتي انتهت عند قول ابن القيم ضعيف وقال لي كلاما ايه يعني آه، م- مش قادر اضبطه في تصحيح الحديث والكلام ده بس قال لي كلمه قال يا بني طب ايه عله الحديث؟ انت آه، ليه يعني ايه الوحاش اللي فيه؟ يتجلى لابي بكر ايه اللي ابو بكر ما يستاهلش يعني ولا ايه؟ واخد بالك؟ انا طبعا بقول لا عندي علم ولا بتاع ضارب لخمه وقدام الشيخ كشك وانا صغير يعني ما واخد بالك؟ فقال لي يا بني تعلم قبل ان تعترض. ايه الحال الكلمه دي زي ما يكون واحد شاكوش وخبطني على دماغي. يعني زي ما بقول ابو نعيم الفضل بن دكين احد رواه الحديث في مناظره حصلت له اتغلب فيها يعني قال فوليت مستخزيا كانما ديك نقرني وطبعا نقره الديك اساسا آه، انت عارف تا- حديث عمر بن الخطاب لما قال اني رايت ديكا نقرني ولا اراها الا بين يدي اجلي يعني نقره الديك بموتها يعني ف... فطلعت بقى وانا الكلمه هزتني انت بتعترض من غير ما تتعلم انا قلت قلت لنفسي فعلا يعني وانا ايه اللي عندي انا لابد ادرس علم الحديث رجعت اقرا مقدمه الشيخ الالباني رحمه الله عليه على آه، كتاب الاحاديث الضعيفه الموضوع واثار السيء في الامه لقيت ب- بقيت بستطعم بطريقه غريبه انا كان ده كنت برضو ايه اللي كان بيصبرني او لقيت ملاذ ليا آه، آه، آه، آه، افش همي فيه آه، جنب الثانويه العامه لان الثانويه العامه كانت ايامينا كانت لها شنه ورن يعني كانت تذاع والعالم يقف على رجل دلوقتي ملهاش اي قيمه يعني برغم اللي بيعملوه دلوقتي ليس لها قيمه تذكر بجانب الثانويه العامه عندنا ولا سيما ان في سنتي كان اول مسارة فيه في الجمهوريه كلها كانت في سنتي انا فكانت المجاميع على فكرة احنا كنا سنة 107% احنا كنا سنة واحدة 75 برضه برضه 75 طيب بس انت شعرك شايب حضرتك شباب
ف فالقد لقيت حاجة آه، كل ما آه، آه، يصيبني الهم أدخل لها ورجعت معنوياتي مرتفعة جدا بس طريق سك حياتي كلها تتغير من يوم ما مسكت كتاب الأحاديث الضعيفة الموضوع صح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيا تأثيرا بالغا وهو اللي ع- علق قلبي بالشيخ رحمة الله عليه لكن كتاب الأحاديث الضعيفة الموضوع هو السبب في دراسات الحقيقة لعلم الحديث طيب ن- نعود لفضيلة ال- الشيخ الألباني ونبدأ آه، بالاسم اسم الشيخ آه، رحمه الله محمد ناصر الدين ابن نوح آه نجاة نجاة الألباني.
الألباني رحمة الله عليه ال- الاسم له دلالة عند حضرتك
لا هو الاسم الحقيقة يعني الاسم عادي يعني لكن هو اللي لفت نظري في أنا الاسم أصل أنا كلمة ناصر الدين ناصر الدين آه.
هي اللي لفت لفت نظري يعني آه، انا كنت الحقيقه لما بسميه في كتبي كنت آه، في بعض كتبي يعني كنت اقول آه، آه، ش- آه، شيخنا محمد ناصر الدين والسنه احطها بين قوسين كده الالباني فهو الحقيقه ناصر الدين فعلا يعني وشيخنا وش- آه، معلش انا آه، عايز آه، احط الديباجه المحببه الى قلبي يعني وشيخنا الشيخ الامام بدر التمام وحسنه الايام محدث بلاد الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه آه، آه، هو ناصر الدين فعلا يعني فعل الشيخ الألباني في لهذه الأمة ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم لا يكاد يوجد رجل في عصرنا آه، متعلم للسنة بيحب السنة بينافع عن السنة إلا والشيخ الألباني له فضل عليه دق أو جل سواء كان فضلا مباشرا بالتلقي المباشر أو كان فضلا آه، يعني آه، غير مباشر بالتلقي على كتبه فهو ناصر الدين آه رحمة الله عليه والسنة ناصر الدين والسنة نعم.
طيب ننتقل للنسب الألباني ملهاش دلالة أو معنى عند حضرتك والله هو الألباني أنا ال- ال- طبعا يعني آه، كنت عايز أقول أنا يعني كل آه، ترجمة الشيخ الألباني أنا واخدها من فمه لأذني في رحلتي لما رحلت له الشيخ ناظر وعرفت آه، حياته كلها في آه، آه، يعني آه، سجلت معاه خمس ساعات ودي يمكن أول ترجمة آه، صوتية آه، للشيخ الألباني في الدنيا ودي موجودة عند حضرتك موجودة عندي آه.
طيب نبقى نسمعها بقى آه، معاك موجودة الحلقة عندنا.
الجاية إن شاء أي الله نعم، ربنا إن شاء يبارك الله.
فيك آه، فهو الحقيقة ال ال ال ال ال سألته عن الألبان ك- الألباني يعني قال لي لا هو أنا لما قدمت آه، إلى الشام آه، كنت ألقب بالأرناؤوط وكان الأستاذ آه، بتاعه في جمعية الإسعاف الخيري آه، وهو سنه تسع سنوات لأن هو دي دي كان المدرسة اللي كان فيها اللي كان مدرسة مدرسة اللي اتعلم الإسعاف فيها الخيري.
جمعية الإسعاف مدرسة متابعة لجمعية الإسعاف الخيري فكان لما يحب يناديلي يقول لي أرناؤوط فالشيخ قال لي إن الأرناؤوط كلمة تشبه العرب كجنس وكما أن العرب شعوب منها المصري ومنها الشامي ومنها الحجازي كذلك ال- ال- الأرناؤوط منها الألباني ومنها الصربي ومنها البوشناق و- وحاجات زي كده فقال إذا بينهما عموم وخصوص فالأرناؤوط أعم والألباني أخص وقال أنا لم أعرف به الألباني إلا بعد ما صارت لي مؤلفات يعني بقى له شأن يعني وله آه، ح- بيدرس للطلبة وبدأ ينشر المنهج السلفي الذي يعتقده في في, في الشام فبدأ يعرف باسم الإيه باسم الألباني وطبعا الألباني ده دلالة برضو على أن العجم الذين دخلوا الإسلام وكيف أن كثيرا من العجم لهم فضل عظيم عندنا الأئمة الستة كلهم البخاري آه، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أعاجم ما فيش منهم عربي إلا مسلم الإمام مسلم هو عربي صليبة وكثير بقى من أئمة الحديث وأئمة الفقه والتفسير واللغة الكلام ده كلهم أعاجم يعني بعد ما دخل الإسلام في آه، وفتح الدنيا دخل كثير من هؤلاء إلى ال ال ال الإسلام وحملوا راية العلم فده طبيعي يعني مسألة أن ي- الشيخ الألباني أعجمي ومع ذلك علم الدنيا كلها وكان له فضل على العرب قبل العجم ده يؤكد عالمية الإسلام وإنه يعني بينفع أينما حل بلا شك وإنه اللي بيتلقاه بي- بيقدر ينتج وينفع أيا كان آه، جنسيته أو قوميته أي هذا طيب، صحيح ننتقل للكنية أبو عبد الرحمن آه. ابنه ابن- ابنه الكبير ابنه الأكبر.
الشيخ الألباني له أولاد كثر آه.
هو تزوج الشيخ الألباني آه، أربع مرات لكنه لم يجمع بين زوجتين قط مش زينا يعني آه. يعني كانت آه، أي بيتوفاها.
أم أم عبد الرحمن في الأول ثم ماتت وتزوج بعدها آه، امرأته الثانية أنجب منها أظن ثمانية أولاد آه، أنا يعني ال- الجانب ال- ال- الخاص في حياة الشيخ ناصر إنما أقوله عما أسمع يعني أنا لما أسأله مباشرة يعني وتزوج امرأة أنجب منها بنتا وتركها في سوريا ثم تزوج أم الفضل اللي كانت آخر زوجاته ولم ينجب منها فعنده أولاد الشيخ ناصر أظن رحمة الله عليه عنده في حدود 13 14 ولد كده يعني أو 12 11 يعني في الحدود دي كده طيب ن- نرجع بقى ل- ب- لتعرف حضرتك بحضرتك عرفته من خلال مؤلفاته بدءا من صور في شارع مصر والسودان آه.
و ثم قابلته شخصيا ايه لقيته آه.
آه.
لقيت الشيخ مرتين يعني.
آه. آه المره الاولى امتى
والله المرة الأولى الحقيقة رحلتي للشيخ الألباني آه، كان آه، في قصة يعني قبل أن أرحل إليه كان زوج ابنة الشيخ الأخ نظام سكجها آه، ربنا يحفظه آه، صاحب مكتبة المكتبة الإسلامية في عمان فكان بينزل مصر آه، بحكم أنه ناشر وبيتعامل مع الناشرين وكده فالتقيت به في فندق في حي الحسين آه، سنة 1406 هجرية تساوي كم ميلادي تقريبا آه، 1406 يعني كان آه، 1407 86 يعني في 85 84 85 كده يعني طبعا انا كنت ب- خلاص د- ب- درست الحديث على يد شيخنا المطيعي قصه خاصه بي ملهاش علاقه بالبرنامج آه، انما كنت خلاص يعني الفت آه، اول او او اهم كتابا لي في ذلك الوقت هو كتاب اسمه بذل الاحسان بتقريب سنن النسائي ابي عبد الرحمن كنت مشيت على طريق الشيخ ومدرسة الشيخ في التخريج والكلام ده وعملت الجزء الأول وكتبته بخط يدي فكان في أخ لنا من نابلس الأخ مازن ابن نهاد كمال آه، آه، اديته الكتاب قال لي أنا مسافر الأردن مش عايز حاجة من الشيخ ناصر قلت له خد هذا الكتاب واديه للشيخ وقول له يعني في طالب علم صغير في مصر وعايز رأيك في الكتاب فالأخ مازن فعلا ذهب إلى هناك وعرض الكتاب على الشيخ وبعدين سجل مع الشيخ مكا- شريط يعني آه، عن أهم شروح للسنن الأربعة فلما جاء سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه اتكلم الشيخ عليهم فلما جاء على سنن النسائي الشيخ قلب الحرف يعني إن أنا لا أعلم آه، له كتابا آه، يعني إلا ما وصلني عن أحد المشتغلين بالحديث في مصر واسمه فلان وسماني يعني وهو كتاب جيد الكلمة دي كأنني كنت يعني آه، مت يعني في جب وخرجت كلمة كتاب جيد فقط لأن كنت نفسي حد يقول أنا أنا مش صح ولا لأ والشيخ الألباني طبعا قبة الفلك بالنسبة لي لما يقول كلمة زي دي الدنيا كلها كلمتها في وادي وكلمة الشيخ الألباني في وادي فلما قال كتاب جيد فتح نفسي جدا وكده وتطلعت إلى لقاء الشيخ وحبيته أك- أكتر يعني فلما عثرت بقى على الأخ نظام ده زوج بنت الشيخ صاحب المكتبه الاسلاميه وزوج بنت الشيخ قابلته قلت له انا عندي يعني 200 حديث في العلل والاحاديث والكلام ده وانا اعرف الشيخ ناصر بيطرد الطلبه والكلام ده فهل ممكن اكتب رساله للشيخ يعني وتوصلها له قال لي اكتب فكتبت له طبعا ديباجه المعهوده من طالب صغير لامام كبير وقلت له انا اعلم انكم تطردون الطلبه عن بابكم وانا يعني لن يشفيني الا جوابكم على الاسئله وبتاع الكلام فنظام الحقيقة آه، يعني آه، أخبرني فيما بعد أن الشيخ لما قرأ قصة الطرد أنه بيطرد الطلبة تألم يعني المسألة دي أنه الحقيقة ليست كذلك يعني. فكان في هذه ال- قبل أن أذهب إلى الشيخ نشر لي كتابان من آه، كتاب اسمه فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب كتاب حديثي مختصر بس فيه نفس الشيخ يعني فوصل الكتاب ده وصل للشيخ الألباني وصل لكن الشيخ يعني الألباني- حضرتك كنت متتلمذ على آه، فكره من على قبل ما فكره تشوف قبل ان القاه وكتب من خلال كتب اه وكتبي وصلت للشيخ وكان عارف اسمي عارف إن- ان في طالب اسمه ابو اسحاق الحويني حضرتك الكتب كلها بدات باسم ابو اسحاق ابو اسحاق آه. ابو اسحاق الحويني مش الاسم اللي لا لا مش الاسم لا اللي هنقوله للمشاهدين
ف... فانا خلاص عزمت وخلاص فاضي بيا الكيل وعايز اشوف الشيخ يعني امنيه حياتي اشوف الشيخ فلازم اسافر فبدات اجهز للسفر والكلام دهوت في اول المحرم سنه 1407 آه، خدت طبعا ال- البر طريق البر وانا راجل طول عمري مرفه يعني وبتاع فمش واخد على الشقه يعني اتبهدلت اخر بهدله في الثلاث ايام اللي سافرت فيهم لما وصلت لعمان فلما وصلت الى عمان آه، ربنا عز وجل قيض لي آه، ال- الاخ آه، سمير الزهيري ربنا يحفظه آه، ما اعرفش انا ايه اللي وداني له آه، اواني في داره والحقيقه اكرمني في الغربه وكان هو طبعا قاعد في عمان بقاله مده وكده فقال لي تعالى نكلم الشيخ في الهاتف انا بقى لا استطيع ان اصف اللحظات دي وانا هكلم الشيخ يعني آه، فلما آه، رفعت السماعه فقال له ال- اخونا ابو اسحاق معاك فانا برفع السماعه لقيت الشيخ بيلقي السلام هو الذي يلقي السلام فقال لي إيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حللت اهلا ونزلت سهلا انا مش مصدق وداني يعني انا انا اطلع ايه يعني عشان الشيخ يقول لي هذا الكلام فقلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال لي ما احسنت الرد انا قلت احنا من اولها شكل انا قاعد انا اصلا واقع لوحدي يعني ف- فلما يقول لي ما احسنت الرد يبقى كده انا خلاص انا روحي هتطلع فقلت له لما يا شيخنا قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا العمليه داخله سخنه من اولها كده فهو كان الشيخ رحمة الله عليه بيصلي في المسجد مسجد الف- الفالوجة بجوار بيت أبي الفداء الأخ اللي أنا كنت نازل عليه يعني. فطول الليل عمال أتأمل في المسألة طب أقول له إيه وإيه وجه عدم إحساني للرد يعني ده أنا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأنا خمنت في ذهني إن الراد قد يزيد شيئا يعني هو قال لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما انا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورضوان مثلا آه.
على اساس ايه وخطر ببالي الايه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ف آه، طبعا آه، فضلت اتامل في المساله وعيني مفنجله مش قادر انام المهم غلبتني عيني قبل الفجر بقليل وراحت عليا نومه وما صحيتش في الفجر وراح عليا لقاء الشيخ فاستيقظت مفزوعا ازاي الفجر قال لي لا ده ابدا و- وخلاص راحت علينا انا قلت له يعني يعني النهارده راح علينا ما انا كان نفسي اشوف الشيخ ده فكلمناه فقال ايه ح- نلتقي بعد صلاه العشاء وفعلا التقينا ببيت الاخ ابو الفداء مع بعض اخواننا ايضا في ال- الاردن هناك وسبحان الله انا شفت الشيخ اول ما سلمت عليه بداني بالعناق طبعا انا مستحيل اعملها يعني ان انا اعانقه ما اقدرش اعملها يعني لكن سبحان الله هو فعلها يعني او انا أحز- اقبل علي فاقبلت عليه فقعدت قعدنا ساعه ونص بقى بدات اسجل معاه الايه ال- الحلقات دي كلها الحلقه دي بعد ما خلصنا والجلسه ساعه ونص انتهيت به جانبا وقلت له ان انا آه، ووضحت له حالي يعني رجل فقير وطالب علم صغير ومستلف ثمن التذكره وكل الرحله دي بالدين عليا وانا لا جاي اشتغل ولا جاي لدنيا انا مش جاي الا لك فانا عايز اخدمك بس اخد من علمك تديني الفرصه آه، و- و- وتشرفني ان انا اخدمك فقال ليس عندي وقت فقلت له طيب يعني اخد اي وقت اديني ساعه في اليوم قال لي ليس عندي وقت قلت له طب اديني خمس دقائق قال ليس عندي وقت أنا يعني آه، الآن لما بح- أسترجع هذا الموقف لو أنا من أبلغ الناس لا أستطيع أن أعبر بقلم عما كان في صدري آنذاك شوف وصلت إلى زعلان أمنيتك آه، زعلت زعلت. وصلت إلى أمنيتك يعني تخيل مثلا إنسان يكاد عنقه يندق من العطش ثم جيء به على شاطئ النهر ومش قادر يوطي يشرب هو ده كان كان حالي بالضبط يعني آه، آه، تمالكت نفسي بعناء بالغ إني, اني اني ان انا انفجر في البكاء ان هو آه، رحلتي ووصلت وشفته لان انا اول ما شفت الشيخ ناصر لقيت وشه منور الشمس تجري في وجهه انا يعني على طول اول ما شفته تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها ابن حبان رحمة الله عليه أحد أئمة الحديث وله صحيح ابن حبان المشهور يقول في مقدمة كتاب المجروحين فإني لأسأل الله عز وجل أن ينضر وجه كل من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن حديثه فحسيت أنه ممتع وكأنه سقط من القرون الثلاثة الأول أنا مش قدام واحد في القرن اللي احنا عايشين فيه أنا قدام رجل من السلف الأول اللي أنا بقرأ كثيرا عنه آه، وجه- وجهه أبيض مشرب بحمرة عيناه زرقاوتان شديدة الزرقة كأنهما بحر يعني آه، هاء بحر عميق الأغوار يعني آه، لحيته ب- بيضاء خفيفة آه، ربعة يعني لا, لا طويل ولا قصير وكان بنيانه جيد يعني متين جسمه كويس يعني رحمة الله عليه فقلت له يا شيخنا بعد سكت وانا حسيت ان جسمي كله سخن وشي سخن جدا يعني من الهول المفاجاه اللي انا مش متوقعها يعني. قلت له يا شيخنا انا انا ما خرجت من بلدي الا لك وفعلا انا من قلبي ما خرجت الا لطلب علم الحديث فانا ان كنت اخلصت النيه فعلا فسيفتح الله قلبك لي وإن كنت لم أخلص يعني كفاية عقابا عاجلا أن أرجع لخفي حنين الكلمات دي أنا لا يمكن أنساها أبدا لما قلتها للشيخ يعني والحقيقة الشيخ انصرف وأنا بت ليلتي مغموما يعني عندي غم وهم وما عرفتش السر بتاع ما احسنت الرد ايه لا طبعا تناقشنا فيه يعني كان الشيخ رحمه الله عليه صحح آه، آه، زيادة ومغفرته في الرد في الجزء الثالث من سلسلة الصحيح بس ما كانش كان لسه نازل يا دوبك بقاله شهر فطبعا آه، مصر كان ما فيش حد بيهتم بالعلم الحديث وبتاع فكان الناشرون ما بيجيبوش الكتب فعلى ما الدنيا تشبع من الكتاب وتكرع من الكتاب آه، يكون لسه جديد في مصر فممكن يوصل لنا بعد سنة سنتين بس كان ده في الجزء الثالث من سلسلة الصحيح أن الشيخ آه، رحمة الله عليه عثر على آه، زيادة ومغفرته في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وإن كان برضو أنا عايز أقول إن الشيخ تراجع عن هذه الزيادة في آخر حياته إن هو أن يزود ومغفرته في الرد ويعني قال ان الحديث كان فيه عله معينه م- م- مش هخوض فيها الان لكن الشيخ رحمه الله عليه رجع في اخر حياته وقال ان الرز- الروايه دي ضعيفه ونقلها من الصحيح الى الضعيف زي ما انا خمنت بس انا ما عنديش يعني هقول ايه حتى لو قال لي لو قلت له رضوان هيقول لي ايه الدليل هقف لكن هو معاه الدليل يعني معاه الدليل اللي هي الروايه بتاعت الايه الامام البخاري فالحقيقه ال ال ال الشيخ يعني عظم في قلبي جدا يعني آه، برغم انه قال لا لكن عظم في قلبي جدا آه، تاني يوم انا عارف انه بيصلي الفجر في المسجد الفالوجة علشان هو كان ساكن في جبل في آه، ضاحيه هملان في ماركه الجنوبيه وكان بيجي المسجد ده على بعد تقريبا تلت ساعه بالسياره عشان هو كان يرى ان الفجر بيؤذن في عمان قبل الوقت والمسجد ده كان بيأخر فكان دايما يجي يصلي فيه وكان يعني من تقدير الله الحسن لي ان انا قاعد في في البيت اللي جنب المسجد فالتقيت بيه في صلاه الفجر فيعني سلمت عليه قبلت يده فتبسم وقال لعل الله استجاب لك طبعا انا مش عايز اقول لك قلبي رفرف رفرف لما قال لي الكلمه دي فقلت له طيب يا شيخنا يعني انا يعني إد- يعني انا عندي اسئله كثيره جدا طب ما هو ال- ال- الترتيب اللي فضيلتك شايفه يعني ان انا قال خلاص بعد الفجر آه، ما ت- تقعد معايا في السهره خمس دقائق اللي هي اللي انا انفصلت عنه قلت له تديني خمس دقائق بس قال لي خمس دقائق بس وكده طبعا السؤال ما بيجيش خمس دقائق يعني هو ممكن على ما يجاوب وممكن انا اقول له طب بس استفسار في الجزئيه دي واقوم داخل بايه بسؤال تاني اخدنا في اول آه، في اول جلسه حوالي نصف ساعه وبدا يانس بي يعني وانس به فكنا نطلع بالسياره بتاعته كان سياره تويوتا كرولا كده من ال- ال station يعني كنا نطلع على طريق جانبي ويطفئ موتور السيارة وبعدين أبتدي أسأل بدأت المسألة تتطور مع الشيخ من نصف ساعة لساعة ل- ل- لحد ما وصل إلى حضرتك كنت ثلاث بتساله ساعات.
فقط ويجاوب ولا بتحاوره يعني لا كنت كنت طبعا كنت أسأل لكن كنت أحيانا أستشكل جزئية من الجزئيات فأقوم أسوق الاعتراض على لسان آخر لأن الشيخ ناصر الحقيقة أنا أعرف لأن كنت بسمع له شرايط أعرف أنه مناظر عنيد حديد اللي يدخل معاه في مناظرة في الغالب بيتغلب في الغالب يعني أذكر أن بعض إخواننا ناقشوا في مسألة الذهب المحلق ودي من الطرائف يعني آه، الأخ قاعد يعد في بحث طبعا الشيخ ناصر رأيه معروف أن الذهب المحلق للنساء حرام الذهب المحلق الغويشة والقرط والخاتم أي حاجة حلقة من الذهب هي حرام على النساء عند الشيخ الألباني خلافا لجماهير أهل العلم يعني فالأخ بقى إيه عايز يثبت مذهب الجمهور ويغلط شيخ ناصر في المسألة المهم ألف إيه كتابا وبحث طويل قعد فيه 3 أربع شهور وقال له يا شيخ أنا جاهز ندخل بقى حلبة المصارعة يعني المهم بدأ يناقشه وبتاع. المهم الش- الشيخ عمال يقفل عليه كل ما يجيب حاجة يقفل عليه كل ما هي حاجة يضيعها له فالأخ ذكي وكويس يعني فلا الشيخ احتد والكلام ده هو فقال له يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا فالشيخ أول ما يعني كان محتد في المناظرة وكان أول ما سمع الكلمة دي ضحك يعني وقال له طيب هات من الأول واخد بالك ازاي فأنا عارف الشيخ ناصر يعني هيبته تمنعني أن أنا أنصب نفسي في معارضته فكنت أسوق دائما آه، يعني آه، اعتراضاتي على لسان آخر أقول له طيب يا شيخنا لو أن رجلا قال كذا أو اعترض بكذا فما الجواب فدي كانت المحاورة اللي ممكن تدخل بيني وبين زي مثلا مسألة القبض من اللحية هذه مسألة هذه المناظ- يعني المناقشة مسجلة في حوالي نصف ساعة بالهاتف كنت في السعودية عند بعض إخواني وحبيت أسلم على الشيخ بس في يعني م- متأخر أوي بعد ما خلص يعني بي- بقى بينه وبينه ود يعني آه، كنت إذا أحببت إن أنا أسوق الاعتراض أسوقه على لسان آخر فهو كشفني يعني قال لي ها ده اعتراض مين بالضبط فأنا ما أقدرش أقول له طب هذا اعتراضي عشان أقدر أفلت أنا افترض زنقني ولا مش عارف أعمل حاجة خلاص اعتراض الناس خلاص يبقى هو يجاوب يعني المعترض يجاوب يعني مش أنا اللي أجاوب يعني فهي كانت في الأصل عبارة عن أسئلة أنا كنت مجهزها كلها يعني وكانت بتدور في ذهني وكانت أيامها الدعوة السلفية كانت لها عدة موضوعات معينة شائكة وكلنا كنا كشباب بادئين آه، حقيقة الدعوة السلفية في مصر يعني آه، كانت عاملة مشاكل بيننا ومش عارفين ناخد ناخد قرارات بالإضافة لأسئلة حديثية كثيرة أسئلة فقهية فهي كان آه أسئلة صحيح لكن كان فيها شيء من المحاورة فيها نفس يعني
طيب بعد اذن حضرتك نري حضرتك لحظات ومعانا جزء مسجل بصوت الشيخ نعم
من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله في روايات متعددة وكلها صحيحة ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها ففي بعض الروايات من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا هذا لمن لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها ثم أخيرا طبقها بكل لوازمها ومقتضياتها كما قال عليه السلام مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة وهي أو وهو قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
رحمة الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كنا واقفين وحضرتك والشيخ راكبين العربية تويوتا وبتتكلموا نعم ده في ال- دي في الزيارة الأولى في الزيارة الأولى عاوزين نكمل برضه بقية الزيارة الأولى عشان آه آه الحقيقة الشيخ يعني آه آه حصل بينه وبينه شيء من الأنس آه وقال لي مرة صح لك ما لم يصح لغيرك ضيعت عليا السؤال اللي كان جاي برضو
آه.
ف آه، الزيارة دي كنت أنا يعني كالكاميرا المسجلة دي كانت مدة الزيارة الأولى دي قد إيه؟
كانت آه، الزيارة الأولى تقريبا 23 يوم 23 23 يوم آه.
ما شاء الله بس واضح يعني إن كانت مثمرة كانت يعني مثمرة جدا جدا يعني أنا يعني كان لها أكبر الأثر على بنياني العلمي والنفسي الأدبي لأن أنا الحقيقة لما ذهبت للشيخ كأي معجب يعني كل حركة له كانت لها تأويل عندي كنت يعني بتسجل بقى كنت أسجل, كتابة أو ت- أو صوت أسجل على طول يعني كل حاجة تسجلها.
كل حاجة أسجلها لأن الذهن خوان يعني الذهن خوان و- وأحداث اليوم بالكامل أسجلها حتى لو كانت آه، حاجات آه، بديهية تافهة وقد لا يبدو لها لكن أنا لما آه، يعني براجع الآن آه، يعني ما كتبت بعد 21 سنة بلاقي إن في آه، لي نظرة الآن مختلفة تماما للحدث غير نظرتي لما كنت في قلب الحدث أو لما كنت يعني آه، يعني شابا آه، يعني صغير السن يعني ما ما ما ما, ما تجاوزت الكهولة بعشر سنوات مثلا فصار فهمي أحسن ونظرتي للأمور أحسن بالذات بعد ما الواحد قرأ تراجم علماء المسلمين لا سيما المحدثين منهم بقى عندي فكرة أدبية يعني فالشيخ الحقيقة آه، كانت آه، عيني كانت عيني تسبق فهمي كل حاجة يعني من الحاجات اللي أنا لا أنساها الحال الشيء آه، لما آه، آه، يعني آه، عارف آه، يعني آه، آه، محبتي لملازمته بصفة مستمرة آه، جاله في يوم من الأيام عزومة عند بعض الأثرياء في منطقة في عمان اسمها جبل عمان آه، واضح من المنطقة من البنايات انها ايه الناس اللي إيه المترفين او ال- ال- الطبقة العليا من اهل الدنيا يعني فقال لي آه، انا النهاردة بالليل طبعا لقائي معاه كان بعد الفجر غير كده ما كان ليش معاه لقاءات فلما علم آه، يعني محبتي لملازمته قال لي انا عندي دعوة الى الع- على العشاء اليوم تحب تحضر فقلت له هات تلك, تلك الغنيمة الباردة فقال لي خلاص انتظرني تحت الجسر الفلاني و- وأخدك معايا فالحقيقة انتظرته كانت ز- زوجته أم الفضل آه، كانت راكبة في الكرسي ال- الوراني وسايب المقعد الإيه الأمامي لي أنا الحقيقة شعرت بإحراج بالغ يعني لما يكون أنا مثلا حد يدعيني في سيارته أركب معاه وفي امرأة في البتاع ببقى ك- داخل في كاشش في نفسي و- ومش عارف أركب ولا ما أركبش و- وطول الطريق آه، يعني خجلان من نفسي وكده فما بالك ده زوجة الشيخ يعني فحصل لي اندهاش فحس هو بالاندهاش بدأ ايه بدأ يسامرني عشان يفك التكتيفة اللي انا عاملها في نفسي دي فقال لي انت متزوج قلت له نعم قال لي عندك اولاد كان بنتي سلمى اللي الاولى الاولى اولادي يعني كانت مولودة بقى لها اسبوع وكانت زوجة واحدة آه، كانت زوجة واحدة ف انت كنت في الحدود دي تقريبا مثلا آه، 26 سنة أو لا كنت سبعة- 29 سنة 29 سنة 29 سنة فقلت له عندي سلمى فدعا لها بالبركة يعني سلمها الله وكده وأنا أرجو أن تدركها بركة دعوة الشيخ يعني آمين.
آه، قال لي طيب آه، أنت عندك سيارة قلت له عندي سيارة فيت 127 قال لي يعني ايه من بايه بلد الصنع يعني شوف قاعد ايه يفك معايا في المسألة دي قال لي انت بتقود قلت له نعم قال لي سريع انت الشيخ الألباني من المعلومات انه مثلا كان اقل سرعة 180 لحد ما قتل طفلا صغيرا في أواخر حياته في عمان فكف عن السرعة يعني الطفل من تحت الجسد تحت الكوبري جرى فالشيخ لقاه قدامه فمن ساعتها هو ايه ودفع الدية آه لا الناس تنازلوا لما عرفوا ان الشيخ الالباني وكده تنازلوا عن الدية الحقيقة لكن هو خفض سرعته قوي لان مرة كنت مع اخونا ابو ليلى الاثري اللي هو كان دايما مع الشيخ في التسجيلات وكده كنا هنفطر عند ابو ليلى في الزرقاء محافظة الزرقاء والشيخ آه، كان في هملان فهو قال اسبقوني وانا حاجي وراكم احنا طبعا آه، ك- كان آه، ابو ليلى معاه اوبل فكان سايق على سرعة حوالي 160 آه، طبعا هو آه، بنتناقش مع بعض فهو واخد باله من المرايه فلقى الشيخ جاي قال لي بص العربيه اللي تعدي جنبك دي ريح ريح لانها الشيخ الالباني مش ده كان ماشي مش اقل من 210 220 يعني فده كان فبيقول لي يعني بيقول لي انت بتمشي على على سريع يعني قلت له لا مش قوي يعني ما بحبش السرعه العاليه والكلام ده المهم فضل يساهرني ويسامرني حسيت ان انا فكيت يعني طب هو هل هل السرعة دي جزء من شخصيته شخصية حامية الشيخ ناصر، آه، الشيخ ناصر.
عنده طاقة غير لا عادية شك لا شك لأنه لا- متهيألي هو فقها ممكن يكون عارف إنه ما يصحش ي- يسوق بسرعة بس هو طبيعته لا الشيخ ناصر فعلا احسنت لان دي آه، لها علاقه وثقه بالتركيبه الشخصيه للشيخ يعني انا وده طبعا آه، يعني مساله ممكن هندي عليها ضوء لانها لها ابلغ الاثر في حياته العلميه وثباته على مواقفه آه، بالنسبه للشيخ يعني فالحقيقه على ما وصلنا للايه للبيت فقال لي ايه بقى قال لي طبعا احنا نازلين آه، انا وانت ضيوف فليس من اللائق انك انت تقعد تسال واهل البيت قاعدين فهم أولى بالوقت لكن إذا نامت حرك
ومتوقع إن أنت مش هتضيع الفرصة لا مش هضيع الفرصة هو عارفة لأن هو أساسا ما دعاني إلى مثل هذه الزيارة والعشاء عند ناس من آه، يعني أكابر البلد والكلام ده ما يعرفونيش يعني إلا لعلمه أنني أريد أن أستفيد لكن هو طبعا الحقيقة عجبني قوي قوي يعني واللفتة الأدبية وتعلمت منها فعلا اتعلمت من اللي قال لي إن الوقت ملك الضيف ملك ال- ال- صاحب البيت لكن إذا نامت حركها طبعا الحقيقة كان من أكثر الأيام ثمرة في الرحلة كلها اليوم ده لأنه أكيد يوم طويل برضه يعني.
كان يوم والناس ما كان لهمش في حاجة هم كان يشرفهم الشيخ يجي يتعشى والشيخ الألباني جه اتعشى عندنا وخلصنا على كده الشيخ ابو اسحاق يسال لا لا لا ما كان ليش يعني قيمة يعني يعني اقصد انت ادرت أنا سألت الحوار طبعا سألت انت طبعا.
ادرت الحوار اه ادرت الحوار وكان اذا واحد قال له شرفتنا يا شيخ ومش عارف ايه والكلام ده اول ما بس ياخد نفسه هو داخل بسؤال علشان خاطر ايه ما ضيعش ال- الفرصه الحقيقه فدي الحقيقه اثرت جدا فيا آه، اولا حسيت ان والد والد يعني اتعامل معايا معامله الوالد يعني آه، كل يوم هو كان كنت- تقريبا يكبرك ب 40 سنه الشيخ ناصر.
39 سنه الشيخ ناصر رحمه الله عارف في الحدود دي كده آه، لان انا قعدت حسبتها بالاله هو مولود 1332 هو 1914 بالتاريخ آه، ال- بال- بالم- بالهجري وحضرتك الميلادي.
1375 بالظبط كده فلقيتها الفرق 43 هجري آه.
تقريبا اه تقريبا اه هي كده.
فبالميلادي تبقى حوالي أيوة.
39 هو تقريباً.
كده فعلا اه اه فانا احسست لا احسست بانه بيعاملني آه، معامله الوالد ل- ل- لابني يعني الشفقه بتاعته عليا و- و- وحرصه على ان انا استفيد والكلام ده وانا كنت الحقيقه يعني ابالغ في آه، يعني مش ابالغ يعني كنت بتصرف معاه بإيمان هو الذي فتق لساني بذكر الله يعني هو الذي يعني آه، لولا انه لا يجوز ان اقول ان هناك انسان فوق والدي لقلت الشيخ الألباني لا يعلوه أحد بالنسبة لي لأن الحقيقة الحمد لله آه، من من فضل الله علي أنه آه، قيد آه، الشيخ ناصر لي أن ما تقلبتش في المناهج المنحرفة ما كنتش مرة تكفير وما كنتش مرة توقف وما كنتش مرة مش عارف ايه وقعد كل شوية أقلب لأن كل فكر واتجاه لازم يترك ظلالا على صاحبه انت لما تترك فكر وتروح فكر تاني الظلال برضو اللي انت هتتركه صح هتقعد تمسح تمسح تمسح بس مش هيرجع ابيض ناصع البياض برضو هيفضل لون موجود فكل ما تتقلب على فكر وفكر وفكر تاخد لون من الفكر هتبص الدنيا مش هواش عندك الحمد لله ما فت... اول ما فتحت عيني في حياتي لم اعرف الا الدعوه التي دعا اليها الشيخ الالباني رحمه الله عليه والدعوه السلفيه اللي هي دعوه القرون الثلاثه الاول فكل فجر كنت التقي معاه الا في يوم واحد فقط وده كان من احسن ايامي برضه مع الشيخ وتعلمت منه آه، آه، آه، نكته اثرت في حياتي كلها بل اثرت في فهمي برغم ان هي الشيخ اتصرف بطريقه عفويه جدا يعني آه، الشيخ ما ما جاش في يوم من الايام صلاه الفجر فطبعا زعلت يعني يوم راح علي من الرحله وايام في رحله معدوده يعني اعمل ايه استشرت اخواني اللي هم معايا قلت لهم يا جماعه انا عايز الشيخ ما جاش النهارده هل ممكن اروح له البيت قالوا لي اوعى تروح له البيت الشيخ ناصر في جديد ما بيجاملش حد حريص على وقته ما فيش زياره الا بموعد كلهم اجمعوا على كده وانت اصبح لك مكانه مع الشيخ يعني فما فيش داعي ان اول ما تروح البيت يقول لك امشي ارجع ف- وحشه مش في حقك يعني آه، كان معايا آه، ربنا عز وجل قيض لي اخ آه، آه، اردني ابو حمزه القيسي آه، كان معايا سياره لادا آه، كان دايما يقول لادا سكر زياده آه، لازمه كده ايه كانت في بقه يعني هو اللي كان بيتجول معي في عمان فبقول له قلت له يا ابو حمزه ايه رايك انا انا انا حزين على اليوم ده فاعمل ايه قال لي بقول لك هيعمل فين اي شيء يلا.
يلا نروح المهم رحت هناك آه، طرقنا الباب وأنا الحقيقة مستحضر في ذهني قصة قرأتها في معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة بوست مدينة في مدينة اسمها بوست فأشهر البوستيون أشهر البوستيين ابن حبان البوستي صاحب الصحيح فذكر حكاية بقى آه، عن ابن حبان وكان كان ملازما للشيخ ابن خزيمة صاحب الصحيح برضه آه، وكان ابن خ- ابن حبان دايما يسأل كده ابن خزيمة ومش بيخليه ياخد نفس فالمهم ابن حبان تقل على ابن خزيمة في الأسئلة فقام ابن حب ابن خزيمة قال له إيه قال له تنحى عني يا بارد فابن حبان مسك الإيه كتب الجملة تنحى عني يا بارد فواحد زميله بيبص لأكد قال له إيه اللي أنت كاتبه ده هو إيه اللي أنت هتستفيد من تنحى عني يا بارد بتكتبها ليه يعني قال له لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها فأنا الحقيقة مستحضر ال- ال- القصة دي في دماغي وقلت أنا لو رحت للشيخ وقال لي امشي يا بارد هعتبرها من فوائد هذا اليوم فرحت الحقيقه وطرقنا الباب وكده وطبعا ز- ذهلت الحقيقه ان الشيخ رحب قلت له يا شيخنا انا يعني اسف جدا بس انت ما جيتش النهارده وانا عز عليا ان يروح عليا يوم ما استفدتش من فضيلتك يعني ففتح لنا باب الحديقه وجلسنا وبعد شويه طلع علينا الشيخ وسلم علينا وجاب ترابيزه جريد من الجريد كده قدامنا اللي بتوضع في الحدائق يعني وكده وبدأ يجيب الفطور طبعا جايب الطبق وجاي أنا طبعا على طول أقوم جاري عليه عشان الشيخ طبعا عيب يعني الشيخ لا يشيل الطبق ويحطه قدام الأكل وبتاع فكان يقول لي اجلس يا شيخنا عيب يا شيخ ما صحش و- وعيب يا شيخ وقلة أدب مني إن فضيلتك تشيل الطبق وأنا يقول لي اجلس خلاص اجلس يروح يجيب طبق تاني أقوم طالع جري عشان إيه أقابله عشان آخد الطبق فيقول لي اجلس المرة قال لي اجلس يعني انت عارف الشيخ يقول لك اجلس يا بارد عشان تبقى هي ماشي.
معناها كده برضه معناها اجلس يا بارد هي كانت شكلها كده برضه ف... فانا لما قال لي اجلس شخط فيا كده و... لان كان ثلاث مرات يقول له اجلس وانا كل شويه اقوم وبرضه مش مش في دماغي يعني فلما جلسنا مع الفطور فقال لي ايه قال لي الامتثال هو الادب دي انا الجمله دي هي اللي رتبت حياتي كلها وانا ما عرفت معنى الاتباع في السنه الا بهذه العباره الامتثال هو الادب ليس ما تراه انت ادبا لان قد الانسان يرى شيئا انه من الادب وهو من قله الادب زي مثلا ما بعض الناس اللي بيتكلموا اذا تكلموا عن الله عز وجل مثلا فيقوم وانا قراتها في بعض الكتب بكل اسف يعني واحد مثلا عايز يعظم ربنا سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل هو مهندس الكون اه الهندسه عندكم يا بني ادم اه صفه آه، مدح لكن في جنب الله صفه نقص انا ما اقولش مهندس الكون انما اقول بديع الكون اه بديع مش مش مهندس مهندس آه، بع- بين- بيرسم على مثال سابق او استاذ علمه كمان او خد خطه من واحد من لكن لكن بديع هو الذي آه، خلقها على غير مثال سابق سابقة تمام فبديع ف- آه، صفات الله عز وجل سمعية ما ينفعش حد أبدا ي- يصف الله عز وجل بصفة لم يصفها في الله عز وجل في- لنفسه في كتابه أو لم ي- أو آه، الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته فقد أنا أتصور إن أنا لما أقوم أقول للشيخ ما يصحش أنت تشيل الأكل أنا ده عندي منتهى الأدب وأنا شايف إن يعني آه، يخالف قانون الأدب أسيب الشيخ ولا يخدمني فلما قال لي الامتثال هو الأدب انكشف لي معنى الاتباع وده أثر تأثيرا بالغا على نظرتي حتى للاتباع ال- اليوم ده الشيخ الألباني أنا غبت معاه ساعتين ونص وكان رايق قوي قوي قوي يعني الحقيقة و- وتكلم من القلب وسألته عن قضايا كانت حساسة جدا غريبة طبعا ما ما ما ما- خاصة ببعض العلماء وخلافات معينة بينه وبين بعض العلماء وأصل القصة إيه بالضبط وحكاها لي الحقيقة يعني وكان ده يعتبر يعني من أثمر أيام رحلتي يعني إن إحنا عندنا المثل بيقول لك اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه منه.
آه يعني فهو فعلا يعني حضرتك عمال بتحكي بتقول ان انا يعني لو يصح لي ان انا أ- أ- احط الشيخ في مكانه تعلو مكان الابوين يعني لفعلت لكن انا حسيت انه ان دي مكانه الابوين يعني حسيت ان الوالدين داعيين لك زي ما بيقولوا يعني انت لما بتحكي انا عمال اقول ايه بالبلدي بتاعنا بتاع المصريين ده يعني دعاء امه الوالدين.
دعيانه امه أمه امه دعيانة.
دعيانة. يعني احس كده ان آه.
التوفيق اللي انت بتقول بيه آه.
كأنه دعاء الوالدين أيوة.
خاصة ان انت يعني والدتك واضح ان هي ال- ال- اللي بتديك القوة ب- أيوة، ف- الحمد لله.
انت قلت في بداية الحلقة نتصل بيها عشان تدعي لك آه نعم في الحلقة يعني ربنا ي- يوفقك فعاوزين نشوف ال- الإجمالي التغير آه، بتاع حضرتك كانعكاس لشخصية الشيخ الألباني من بداية الرحلة مقارنة بنهايتها آه. طبعا أنا يعني لما ذهبت إلى الشيخ الألباني كنت آه، رجلا ساذجا يعني ما فيش يعني إيه، آه، طالب يتمنى لقاء شيخ لكن لما آه، رجعت من عند الشيخ الألباني آه، كنت آه، شخصا مختلفا تماما الدنيا بالنسبة لي اتفتحت حسيت إن أنا صاحب قضية أنا كنت قبل ما أروح للشيخ طالب علم آه، مه- آه، كل آه، أملي إن أنا أخدم السنة والكلام ده خدمة أكاديمية خدمة أكاديمية أقعد في مكتبة أصحح وأضعف الكلام ده بطريقة أكاديمية لما رجعت مع الشيخ ناصر رجعت خلقا آخر رجعت شايل السنة كقضية شايل همها آه، مسألة أني تكلمت مع الشيخ في- كثيرا في مسألة التقليد والاتباع وتكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة المذهبية لأن كان مشهور آه، آنذاك عن الشيخ الألباني أنه بيحطم المذاهب الأربعة ولا يرى جواز اتباع مذهب من المذاهب ويمكن لعلي أنا آه، الش- الشرايط اللي أنا سجلتها مع الشيخ كانت من أوائل الأشرطة اللي بينت رأي الشيخ في العمل الجماعي رأي الشيخ في مسألة الاجتهاد والتقليد رأي الشيخ في مسألة اتباع الأئمة الأربعة بالنسبة لمصر يعني ما لا ما اتكلمش عن خارج مصر آه، فكان المنطبع عندنا ان الشيخ آه، يقول آه، نحن رجال وهم رجال وانا زي الشافعي وقول الشافعي مش عاجبني ارميه فانا رايح ب- بال- بالمسألة دي فلما تكلمت مع الشيخ باستفاضة في هذه المسائل آه، ال- ال- الثلاثة يعني آه، رجعت حامل هم السنة ولذلك أنا يمكن آه، دروس المساجد و- وبداية دراستي لأصول الفقه دراسة متعمقة أنا كنت آه بدرس أصول الفقه صحيح أيام ما كنت بدرس على الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه صاحب كتاب تكملة المجموعة شرح المهذب أيام ما كنت طالب في الجامعة آه، سنة 76 كنت بدرس بقى على الشيخ لحد ما خلصت الدراسة ال- الجامعية الأربع سنوات كنا بندرس على الشيخ في صحيح البخاري وكتاب المجموع للنووي الأشباه النظائر للسيوطي وأحياء علوم الدين للغزالي فواخد نوتة برضه من علم الحديث وعلم أصول الفقه بس ما حسيتش إن أنا لازم أدرس أصول الفقه صح ب- بص- بصورة مستفيضة وجيدة وأقرأ في كتب الفروع الفقهية بطريقة آه، جيدة آه، محررة مع علم الحديث ولا أقبل من الدليل إلا صحيحا إلا بعد ما قعدت مع الشيخ الألباني فبعد ما رجعت مع الشيخ الألباني وجدت إن القصة ما عادتش قصة مكتبة وإن أنا أقعد حبيس المكتبة وأكتب وأصحح وأضعف لا لأن الشيخ حكى لي قصته في سوريا وكيف كان يتجول و- وكيف أنه طار بالطائرة لأول مرة في حياته من دمشق إلى حلب علشان لقى أن في خطورة خلاف بين الإخوة السلفيين في حلب آنذاك بسبب قضية معينة هو حكاها لي بالتفصيل فيما بعد لقى نفسه مش صابر انه يركب السياره العجوز على زي ما كان بيوصفها يعني كان عنده سياره عجوز بيتجول بها في آه، ربوع آه، سوريا انه ركب الطائره من لان مش مش قادر ينام ليلته لحد ما يصل الى هناك ويفصل بين اخوانه ويجمع اخواننا قبل ان يفترقوا انا احسست بالهم الكبير لحمل الدعوه او حمل السنه كقضيه الحياه دي الحقيقه من ابرك آه، استفاداتي من زياره الشيخ ولذلك انا من بعديها وانا لما بطع المنابر او بدي دروس او الكلام ده عندي قضيه اساسيه وهي مساله الاتباع أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في, ال- في الأذان مثلا لما أقول أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كلمة أشهد ديت هي هي روح الموضوع أشهد أنت عارف الغيب ضد الشهادة يعني الشهادة كأنك ترى طيب أشهد أن لا إله إلا الله عندنا في حديث الإحسان حديث جبريل عليه السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه كأنه يراك هي دي أشهده فالعبد إذا إذا علم أن الله عز وجل ينظر إليه لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان ما يعرفش يعملها يعني لو لو إن إنسان مثلا يريد أن يعاقر الفاحشة مثلا وعارف إن في واحد بيبص عليه من الشباك يستحيل يعمل يستحيل يعني وده فرض يعني لا يملك له آه، شيئا فإذا نظ- فإذا يعني استحضر أن الله ينظر إليه وأنه يعصيه في ملكه وسلطانه وعلى بساطه والله يراه والملائكة يرونه والكتبة الك- الكرام أيضا ما يقدرش يقوم بالمسألة دي أشهد أن محمد رسول الله بقول إيه، لما يوصلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان هو اللي بيقوله لك لو لو واحد من المخالفين للسنة في أي مظهر من مظاهر السنة يعني أظن مظاهر المخالفة لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له ايه الذهب اللي انت لابسه ده هيقول له والله اصل مراتي لو خلعت الدبلة هتخلعني من حياتها و... وهتعمل لي مشكلة والكلام ده مفيش مسلم يعرف يعملها أبدا لو قال له انزع هذا عنك ملوش غير انه يفعل تمام فدلوقتي الشهادة أي بني آدم أنا هسأله هذا السؤال لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ترتكب مخالفة ما فقال لك لا تفعل أنت إيه موقفك هيقول لي أنا سأمتثل طيب أنا ما هو الفرق إذن بين أن ينقل إليك رجل مثلي كلامه صلى الله عليه وسلم الصحيح وبين أن تلقاه هو صلى الله عليه وسلم فيقول لك لا تفعل إيه الفرق يعني هل وجوده صلى الله عليه وسلم لا تقوم الحجة إلا به إذا كانت المسألة كذلك يبقى بطل الدين بموته لكن الحجة بكلامه لازمة وقائمة إلى يوم القيامة يبقى العلماء اللي هم يقومون في الأمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام بشرط يكون معاه آه، صحة التوكيل ما هو في ناس بيتكلموا توكيل ما معهوش توكيل أصلا وممكن يكون توكيل مزور يعني ابن القيم لما عمل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين عايز يقول للمفتي انت لما بتفتي فتوى كأنك توقع عن الله عز وجل فلما ولله المثل الأعلى لو أنا زورت توقيع رئيس الجمهورية مثلا أو جبت ختم النسر وعملت لي ختم والكلام دهوت فاكتشف ان انا زورت ال- التوقيع ما انا عارف ختم النساء ده بيفتح الباب المغلقه منين ما اروح اوري الختم كل الدنيا بتتفتح فاكتشف آه، مكتشف ان انا مزور للباب. دي بيبقى فيها قطمه الوسط على طول تمام ليه لانك انت زورت التوقيع السيادي اللي هو ما فيش باب يتقفل قباله فالنهارده لما يكون واحد بيفتي فتوى ويجي يقول قال الله هذا حكم الله في المساله لازم يعرف هو بي بالظبط بيعمل ايه ف لما انا اجي اقول لواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا من حقه يقول لي انت بتتكلم بمناسبه ايه انت معاك توكيل هل التوكيل صحيح هل التوقيع صحيح اه اذا كان التوقيع صحيح انا رجل اهل ان اتكلم اهل ان انقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اعرف صحه ما قال من مما لم يقله بقى عندي منخل كده بقى يعني الزيف اركنه على جنب وال- وال- والحق اعرفه يبقى ليس لاحد الحق ان يقول للنبي لا ولو أنا نقلت لأي إنسان حديثا صحيحا فقال لي لا بدون تأويل سائغ سبقه إليه أحد من أهل العلم فهو على شفا هلكة الحقيقة هو ده المعنى الكبير اللي أنا رجعت بيه رجعت خلقا آخر كنت مجرد طالب بحب السنة عايز أبقى محدث عايز أبقى مشتغل بالسنة إلى رجل يحمل السنة ك- ك- ككائن يعني عايز أنقله للناس الحرارة في قلبي أنا بعتقد أنها الحرارة نزلت في قلبي من بعد رحلة الشيخ الأولى رحمة الله عليه طب هل ده عمل تغير آه، في شخصيتك بقيت بتحولت من فرد لفرد آه، يعمل في مجموعة ولا ما فرقتش
لا هو الحقيقة مسألة يعمل في مجموعة آه، دي أنا لم أجرب او يعني يعني ي- م- ي- يرى انه من الضرورة انت بقيت شايل هم السنة آه.
مش ما- انت عاوز تبقى محدث ممكن تقعد لوحدك تتعلم وتقرا وتطلع انتاج انما لما تكون شايل هم السنه محتاج تبقى في تفاعل في- و- مع, وتزن- مع فريق يعني اه مع فريق طبعا هو أنا دي دي نفعتني كتير في حاجة آه، أحسست أولا بالغربة مفيش حد بيدعو إلى السنة الغربة دي آه، كونت عندي آه، ضرورة أن أن نوجد تلاميذ وأدور على مين اللي ماشي على نفس الخط معايا عشان يحصل نوع من التواصل الوجداني بينه وبينه وإن كان ما فيش ترتيب عملي يعني المشايخ الموجودين في مصر الآن ربنا يحفظهم جميعا آه، من إخواني آه، بيني وبينهم ود أكيد برغم ان احنا ممكن نلتقي ممكن نغيب بالست سنوات ما نشوفش بعض آه، إيه- الا المشايخ ال- المشاهير المشايخ ال- ال- بن- عشان بنلتقي في القناه او الكلام الشيخ محمد حسان الشيخ محمد يعقوب الشيخ صالح عدوي الكلام ده اما بقيه ال- اخواننا المشايخ الشيخ مس- محمد اسماعيل الشيخ احمد فريد و... واخواننا المشايخ مثلا في اسكندريه او ال- المشايخ الموجودين في مصر او كده ممكن اغيب بست سنوات بسبع سنوات ما اشوفش حد فيهم لكن احمل له ممكن في نعمل قلبي- لكم لقاء مجمع يعني والله على يبقى- فرصه نعمل والله لو- نجيب اللي انت ما من اللي انا اشوف اللي ما شفتهمش لو عملت ونعمل- كده يبقى نعمل لو- نعمل ليا جميل ان شاء الله نحاول اه فالحقيقه على البعد عرفتهم صار بي- بيني وبينهم ود آه، لو واحد بلغني عنهم نقيصه ما اخدش بيها لا انا عندي رجل يقف على ثغر من ذا الذي تضلي سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايبه فصرت من اعذر الناس لاخواني والحمد لله انا سلم لاخواني يعني ما فيش حد من المشايخ ممكن يقول في يوم من الايام ان انا كنت في يوم من الايام ممن تكلم في عرضه او ان انا خذلت عنه حتى الذين وقفوا وخذلوا فعلا عني او عن غيري ب- ب- بباطل يعني كنت لما يجي واحد يقول لي اتتلمذ عليه او اقول له خذ منه العلم الصرف اما قرض اعراض الناس فلا تاخذ منه طب ه- هذا الدرس خصيصا لقيته عند آه، الشيخ الألباني يعني لا انت قلت انا اتكلمت معاه بعد الفطار على ال- علاقته بالعلماء الآخرين أو التيارات الموجودة أو فهل لاحظت أنه عنده قدر من السماحة من هو الحقيقة الشيخ ال- الألباني لا شك عنده قدر من السماحة عند بعض الناس وعنده قدر من الشدة عند الآخرين واللي بيحكوا المسألة دي ظروف المسألة نفسها يعني قد تكون في مسألة آه، معينة الطرف الثاني متعنت أنا- والدلائل نيرة ومش عايز يقبل الكلام ده فقد أرى أن من ال- الحكمة الشرعية يعني أن أنا أهجره أو أن أنا أزجره أو أن أتكلم فيه أو أخذل عنه وده مذهب معروف عند أهل العلم يعني اللي يقرأ مثلا مقدمة صحيح مسلم يلاقي مسلم عقد مق- عقد مقدمة في كتابه وده الكتاب الوحيد الكتاب الوحيد اللي له مقدمة اللي الذي كتب له صاحبه مقدمة أما سائر كتب السنة البخاري والنسائي والترمذي وابو داود وماجه واحمد ابن مسند احمد بن حبان الطيالسي ال- ابن خزيمه الدارقطني الب- ما تلاقيش حد عامل مقدمه الا مسلما فقط هو الذي كتب المقدمه المقدمه اللي كتبها مسلم كتبها ليؤسس شرطه في الكتاب ورد بعنف بالغ على من خالف هذا الشرط حتى نسبه الى سوء الطويه وسوء الرويه والى الجهل والعلماء لما تكلموا هم بيشرحوا بقى مقدمة مسلم قالوا يا ترى مين اللي مسلم يقصده فقال قائل البخاري يقصد البخاري وقال قائل بل هو علي بن مديني شيخ البخاري وبرضه شيخ آه، مسلم انا وان كنت انا لم اقف لمسلم آه، آه، لا اتراجع عن المساله دي لان انا مش ذاكر ان مسلم آه، يعني وقفت له في اسناد قال حدثنا علي بن مديني فاحتمال يكون ما ايه ما ما, ما ادركوش يعني لكن هو شيخ البخاري على اي حال فشرط البخاري يقول لك أنا لا أصحح إسنادا أبدا إلا إذا ثبت لي ولو مرة إن فلان اللي بيقول فلان عن فلان أنه لقيه مسلم شاف إن القصة لو عم لو مشينا بالنظام ده هنهدر شطرا كبيرا من السنة فرأى أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على حفظ عرض العالم لأن الناس إذا إذا عظم في قلبها إنسان بتقلده فانا لما اجي اقول فلان ده ما بيفهمش وانا مسموع الكلمه كتير من الناس يقول لك ايه ده قال ما بيفهمش ودي مساله موجوده عند العوام يعني مثلا آه، انا ممكن اكون بخدم العوام 30 سنه بعلمهم وبحل مشاكلهم وفي جواز في طلاق في بتاع في الكلام ده تطلع عليا شائعه في جريده في مجله يألفوا عليا قصة إن أنا عميل أو إن أنا مس- ممسوك في قضية آداب والكلام ده الناس اللي بيسمعونه بقى لهم 30 سنة يقول لك شوف يا أخ كنا فاكرينه محترم أنا طب فاكرينه محترم ده أنا 30 سنة معاك أنا اللي بعلمك وأنت ما شفتش مني إلا الخير ولم تجرب عليا قط آه، خلالا بالمروءة ولا بالديانة على الأقل الصحفي اللي كاتب القصة دي أنت ما تعرفوش ما تعرفش إذا كان متجني ولا مش متجني فكان المفترض لو أنت يعني منصف وبت- وتزن الامور بمصداقيه تقول لا هذا العالم ثابت العداله عندي انا لا يمكن انقل عن العداله الا بحاجه دليل قطعي وهذا الصحفي مجهول وخبر المجهول مردود على الاقل كان يوزنها كده لا العوام مش كده العوام يقول لك آه، كنا فاكرينه كويس ويتهمك مباشره انت واخد بالك ازاي ففي- ف- فدي بتبقى اشكاليه بقى فانا عايز اقول ان يعني مساله آه، آه، ال- ال- الشده على المخالف احيانا ممكن تبقى فيها مصلحه شرعيه ما انا ما اقصدش المخالف ان انا اهينه اقصد ان انا اخذل عنه انت عارف زي ما حصل ايه زي ما الامام النسائي رحمه الله بعض الناس يقولوا النسائي متشيع والكلام ده غير صحيح النسائي لم يتشيع وحتى لو كان النسائي متشيعا التشيع في عرف السلف القدامى غير الرفض الموجود الآن التشيع قديما كان هو تقديم علي على عثمان يقولون علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من عثمان رضي الله عنه لكن ما كانش في حد يقرب من أبي بكر وعمر أبدا اللي يقرب من أبي بكر وعمر ده يبقى رافضي يسقط تحت الأرض على طول فالتشيع عند القدامى من السلف يعني ع- لما يقول لك هذا الراوي متشيع مع الثقة والضبط والأمانة فواحد يقول لك ازاي متشيع وازاي ضابط وثقة وأمين لا التشيع قديما كان بهذا المفهوم فالنسائي رحمة الله عليه لما دخل دمشق ودمشق كانوا نواصب يعني يو- يؤازرون بني أمية وهم ضد المتشيعة عشان كده الناصبي ضد الشيعي الشيعي يكره الناصبي والناصبي يكره الشيعي فالنسائي أول ما دخل لقى الجماعة كلهم بيشتموا علي ابن أبي طالب وبيحطوا من قدره وعلي هو علي حد حدش يقرب له واخد بالك فالمهم آه، خطر ببال النسائي انه يعمل ايه قال لك احدثهم بفضائل علي قبل فضائل ابي بكر وعمر قال لك طالما بدا بفضائل علي قبل ابي بكر وعمر يبقى متشيع تمام فواحد قال له واحد قال للنسائي ان في واحد بيشتم معاويه فقال الكلمه المشهوره عنه قال الاسلام دار والصحابه الباب فمن اراد الباب فمن اراد ال- ال- ال- ال- الدار نقر على الباب ومن اراد ال- الدخول انما نقر على الباب ومن اراد الصحابه فقد اراد الاسلام فانا عايز اقول ان احيانا قد يكون من الحكمه ان انا اخذل عن هذا المتبوع عشان ما فيش حد يتبعه ودي سياسه انا اعتقد الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان يعني متبعا للمساله دي وعندي اكثر من نموذج لهذا يعني جزاك الله خيرا بارك الله فيك يعني عند هذه النقطة نقف الإسلام دار والصحابة الباب نعم.
والعلماء هم أكيد اللي هيفتحوا لنا هذا ال- الباب إخوانا المشاهدين آه، مع آه، الإمامين المحدثين آه، فضيلة الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق يعني واضح إن إحنا في السيرة الذاتية بنضفر بين السيرتين وإن شاء الله هنواصل هنواصل في لقاءات آه، قادمة والآن موعد آه، صلاة المغرب وإن شاء الله نسمعه آه، في حالة خاصة بصوت ال- الشيخ الألباني والسلام عليكم طيب ورحمة الله آه، وبركاته جزاك الله خير. انا بس عايز اقول اتفضل.
ك- كلمه يعني اتفضل.
قبل ما انهي البتاع اتفضل.
انت قلت الامامين آه.
انا هو امام واحد بس انا خلاص.
لست امام انا طالب انا انا الإمام وتلميذه اللي هو أستاذنا احنا انا طالب علم صغير أنا ربنا لست يبارك إمام.
فيك الله.
لست امام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه.
جزاك الله خيرا الله يبارك.
الله يبارك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله